بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم مشاهدي الكرام اسمحوا لنا أن يعني في هذا اليوم المبارك أن نعود إلى يعني فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد لنتناول موضوع مهم جدا من مواضيع مرضى السكري وهو موضوع الصيام ومرضى الداء السكري موضوع خاص خاص جدا يمكن بنكون بعيد شوية عن موضوع الإعجاز وموضوع العلم والبيان في القرآن النهاردة هنتناول هذه المعلومات المهمة المرتبطة بمريض السكر في الصيام ازاي يتعامل مع هذا المرض في الصيام كيف يتعايش مع مرض السكري بصورة مثالية ايه هي المتابعة الدورية السليمة لقياس مرض السكري او نسبة السكر في الدم عنده ازاي يتعامل مع الانسولين ومع الادوية الاخرى في الصيام مين هيصوم مين مش هيصوم دي معلومات قيمة جدا هنتعرف عليها اليوم مع الاستاذ دكتور مجاهد ابو المجد استاذ الباطنه والغدد الصماء والسكر كليه الطب جامعه المنصوره مرحبا بك يا دكتور اهلا بك اهلا بيك دايما منور ان شاء الله في هذا البرنامج الجميل الله يبارك فيك دكتور يعني طبيعه الجسم جسم الانسان بدايه يعني خاصه في الصيام ده بصفه عامه وبصفه خاصه بالنسبه لمريض السكر
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقه بقول لكل الساده المشاهدين كل عام وانتم بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والانتصارات بإذن الله إن شاء الله
الحقيقة يعني منظومة السكر منظومة الصيام منظومة علمية هائلة جدا يعني لو احنا بصينا الإنسان بيسحر في مثلا قبيل الفجر نعم
يمكن احنا السنة دي الصيام هيبقى النهار طويل شوية وهيبقى الجو حر ودي هيبقى لها انعكاسات معينة على مرضى السكر لكن انا بتكلم على الانسان السليم الغير مريض فلما بياكل في وقت السحور ده بيديله مثلا الجلوكوز ده هو زي البنزين بالنسبة للعربية دي الطاقة والجسم بيحتاج الجلوكوز تقريبا كل خلايا الجسم بتحتاج الجلوكوز تمام فالاكل اللي انا باكله وقت السحور بيديني حوالي اربع الى ست ساعات من امداد بالجلوكوز تمام بعد كده الكبد بيخزن ماده اسمها الجلايكوجين ده المخزون الاستراتيجي السريع المخزون الاستراتيجي ده بيكمل مثلا حوالي 10 ساعات يبقى تقريبا 16 ساعه بستخدم الأكل والمخزون الاستراتيجي اللي ربنا حطه في الكبد موجود في كل الناس ده بالنسبة للإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي وبالتالي أقصى صيام هنصومه كام ساعة أقصى حاجة هنصومها مثلا 14 ساعة لا هو يعني السنة دي هيبدأ الصيام 15 ساعة وتلت تقريبا أو ربع و...
يعني, يعني إذا حسبنا من آه. وقت الفجر آه.
ما نحسبش من وقت ما بيقول لأن إحنا هنتكلم على آه. بعض الإرشادات المهمة تمام. ومنها تأخير السحور تمام. فلو احنا قلنا حدود الصيام السنه دي هتبقى حوالي 14 ساعه 14 ساعه ونص تقريبا 14 ساعه وتلت في اخر يوم في رمضان آه.
اول يوم 15 وربع
فلو احنا خدنا المعدل هنجد ان المخزون الاستراتيجي بيكفينا 16 ساعة تقريبا فانا مش محتاج ان الجسم يعمل نوع من التعديل يعني كمان يعني مع العمل ومع بذل الطاقة حتى مع بذل الطاقة يعني يعني مع بذل الطاقة واحنا هنشوف هل بذل الطاقة فعلا في رمضان ده غير محبب والناس تروح تنام في البيوت وتقعد والكلام ده ولا بذل الطاقة ده مفيد في شهر رمضان ده حاجات هنحاول نعرفها إن شاء الله من خلال الحلقة لكن دعني إن أنا أقول أرجع لمريض السكري مريض السكر خاصة اللي عنده سكر بقاله فترة طويلة المخزون الاستراتيجي اللي موجود عنده أصلا بيبقى اقل من المخزون الاستراتيجي اللي موجود عند الانسان العادي المخزون الاستراتيجي اللي موجود داخل الكبد اللي هو الجلايكوجين اللي هي ماده الجلايكوجين ماده الجلايكوجين دي الحقيقه ده اللي بنسميه المخزون الاستراتيجي فالمخزون الاستراتيجي اقل شويه فاذا الانسان كل يمكن بدل زي ما قلنا كنا الانسان العادي بيوصل 16 و17 واحيانا 18 ساعه بالمخزون اللي عنده م. فمريض السكر ممكن يوصل 12 13 ساعه م. فهيحتاج طبعا ان الكبد يبدا يصنع جلوكوز من مصادر اخرى تمام يعني يصنع جلوكوز من مصادر أخرى اللي بنسميها في الطب gluconeogenesis يعني أنا هكون جلوكوز من مصادر غير جلوكوز يعني أحماض أمينية الكبد هيحولها لجلوكوز تمام.
لما يحولها لجلوكوز هيبدأ وكل ده آمن لغاية دلوقتي القصة آمنة نعم فهيبدأ يدي الجسم المخزون الاستراتيجي مم.
اللي موجود فيه مم.
فعشان كده مريض السكر ممكن يتعرض لنقص سكر مم.
أثناء النهار مم.
يعني نقص سكر أثناء النهار لكن الإنسان العادي مم.
صعب جدا جدا جدا إن لم يكن مستحيل أنه يتعرض لنقص سكر حتى مهما طال اليوم مم.
يعني مهما طال اليوم ما تجلوش أعراض نقص السكر بصورة واضحة مم.
لكن مريض السكر ممكن فعلا في الساعات الأخيرة من نهار رمضان يتعرض لنقص السكر ده الفارق في آه، منظومة ال- الطاقة اللي الإنسان بيحتاجها أثناء آه، شهر الصيام دي حصة فسيولوجي رائعة يا دكتور ما شاء الله يعني بالنسبة لمرضى السكر فهموا يعني ايه جليكوجين ويعني ايه أهمية الجلوكوز في الجسم عندهم اتفضل يا دكتور
فالحقيقة آه، ع- عشان كده ده بيستلزم من ل- لما- لو احنا فهمنا بقى ده يستلزم بعض الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمريض السكر مم.
الكلام اللي احنا قلناه ده يستلزم ان هم يتبعوا السنة في تأخير السحور على قد ما يقدروا لان في عادة سيئة بيعملها بعض المرضى الحقيقة مم.
ان هم آه، ممكن يسحر الساعة 12 وينام مم.
وياخد علاجه واثناء النهار نفاجأ مثلا ان سكره بينخفض وبيرتفع وبيحصل اشياء كثيره جدا فاول حاجه مبنيه على القواعد اللي احنا قلناها دي تاخير السحور مم.
نمرة اتنين الالتزام بالسحور السحور دي تصحروا فإن في السحور بركة نعم.
فلابد إن إن احنا نتبع السنة في تأخير السحور مم.
كل ما هأخر السحور كل ما هحافظ على المخزون الاستراتيجي اللي موجود في الجسم جميل وبالتالي هستخدم مصادر الطاقة الجيدة مم.
الب- البنزين اللي بيطلع في الجسم من الجلايكوجين مم.
ومن ال gluconeogenesis اللي هو التكوين الجلوكوز ده بنزين الاوكتين بتاعه 100% لا 95 ولا 92 مم. ما شاء الله واخد بالك لكن بعد كده بقى لو لو طول الصيام وامتد الصيام والانسان ما كلش زي الناس اللي بتعمل تجويع او اضراب عن الطعام والكلام ده آه.
يبدا يدور الجسم على مصادر اخرى للطاقه لانه استهلك المخزون الاستراتيجي ما عادش عنده بنزين كويس مم.
يبدا يدور على السولار اه
فياخد الطاقة منين؟ ياخد الطاقة من مواد اسمها المواد الكيتونية مم.
وبالتالي يبدأ يزيد الكيتون في الدم ويبدأ يبقى هو المصدر الرئيسي اللي موجود للطاقة مم.
ده بالظبط عامل زي السولار مش بنزين بقى لا 92 ولا 90 ولا 80 ده عامل زي السولار بالظبط فهي- يسيروا بي- على طول مباشر على الجهاز على- على على طول هيبدا ت- تاثير هدام برغم ان هو مصدر طاقه ما اقدرش استغنى عنه هو مصدر طاقه الجسم بيعوضه فعشان اتجنب حدوث هذه الاشياء يبقى وجبه السحور وجبه هامه جدا نمره اتنين ااخر السحور مم.
ده الجزء المبني نمره ثلاثة اعجل الفطار طيب انا قبل ما اروح لتعجيل الفطار هلتزم بالسحور وهقول التغذيه السليمه في السحور لمريض السكر ماشي.
يعني مش اي اكل ياكله فيا ريت حضرتك تحط لنا هذه النقطه اتفضل يا دكتور.
كلام جميل جدا الحقيقه احنا عندنا بعض العادات السيئه مم.
واحنا النهارده من خلال هذه الحلقه عاوزين نصلح بعض هذه العادات السيئه ان احنا نسرف في الطعام جدا مم.
في وجبه الافطار مم.
وناكل انواع من الطعام بتدي كم كبير جدا من السعرات الحراريه مواد دهنيه مم.
فيها كم كبير جدا من السعرات الحراريه وحلويات والكنافه والقطايف وما شابه ذلك وهذه الاشياء في منتهى الخطوره صحيح.
حتى على غير مرضى السكر مم.
فما بالنا بمريض السكر وبعدين نيجي بقى في السحور ونهمل وجبه السحور مم.
كوبايه زبادي اشرب كوبايه ميه مم.
آه معلقه عسل مم.
ناخد حاجات خفيفه جدا في السحور ده خطا اول خطا فعشان كده محتاجين ان احنا نحط مخطط لوجبه السحور مم.
ايه المخطط بقى اللي هنحطه لوجبه السحور نمره واحد في وجبه السحور آه لازم تبقى اكل متزن مم.
يعني اكل متزن يعني ايه اكل متزن مم.
يبقى فيه مواد نشويه مم.
زي العيش مم.
وزي الرز وزي المكرونه واحد يقول لي انت هتاكل عيش ورز ومكرونه اه اكل بدائل آه باكل وباكل بكميات بسيطه يعني مفيش ما يمنع خالص نمرة اتنين آم، يعني اخد حاجات فيها الياف بكمية كبيرة شوية ليه؟ الالياف امتصاصها بيغيب شوية آه، فبتاخد وقت اه وادي الياف بقى تدي سعرات حرارية معقولة وتدي كم من السكر احسن حاجة احنا عندنا عادة سيئة جدا ان احنا نفطر وبعد ما نفطر ندور على الفاكهة ناكلها مم.
بعد ما اكونش بعت بقى ادور على الفاكهه آه، كلها لا انا عاوزك تخلي الفاكهه جزء اساسي من وجبه السحور لانها هتدي لي مصدر سكر هتدي لي جلوكوز هتدي لي فركتوز طبعا اللي هو بيتحول بعد كده الى سكروز وايه جلوكوز هتديني جلوكوز في الدم فبتديني طاقه جيده جدا من الفاكهه فعشان كده بنصح آه، اعزائي مرضى السكر ان هم يلتزموا بالفاكهه يخلوها في آه، فتره السحور مم. تمام بلاش اكتر الزيوت في فترة السحور يعني احنا طبق الفول ده عندنا طبق اساسي بالنسبة للايه للسحور نعم نعمل ايه بقى في طبق الفول ده نجيب انواع الزيوت الزيت الحار والزيت السمسم وزيت مش عارف ايه وزيت ايه نعم.
ونقعد نحط وطحينة كل هذه الكلام بترفع السكر جدا في فترة النهار مم.
فانا بحذر مرضى السكر من استخدام لو كان يعني عاوز ممكن ياكل فول لكن من غير لا لا لو عاوز حط عليه زيت اه هقول له هقول له حط زيت بس حط زيت زيتون آه.
وما تقدحش زيت الزيتون حط زيت صحيح.
ذره مم.
وحط كميات بسيطه مم.
يعني حط كميات بسيطه فا يعني طبق الفول اه ده طبق مصري اساسي مم.
عاوز اكل طعميه الطعميه فيها كميه زيت كبيره اكل واحده اه بلاش ان انا بس يا اكتر ريت الطعميه نعملها في البيت ماشي احنا يعني يعني بس ده برضه جزئيه مهمه جدا يعني الزيت يعني إح- ده- احنا بس عاوزين نقول للناس آه.
ايه اللي إيه يعني ياكل ايه الجبن من الحاجات الجيدة جدا اللي هو ممكن ياكلها في فترة السحور يعني الجبن وبعدين عاوزه ما يسرفش قوي في الطعام في فترة السحور ما ياكلش كمية كبيرة قوي لانه هيصبح الصبح سكره عالي مم.
هيصبح الصبح سكره عالي واخر النهار هتلاقي سكره بدأ ينخفض مم.
بدأ ينخفض لكن لو الإنسان كان وجبة معتدلة مم.
هي- هيبقى هيعيش معظم اليوم سكره معتدل مم.
يعني هيعيش معظم اليوم سكره معتدل فدي النصايح الخاصة بالأكل الفاكهة خليها في وجبة السحور مم.
دي جيدة جدا مم.
العصاير خليها أكتر في وجبة السحور تمام.
العصاير الطبيعية اللي معمولة في البيت ومش مضاف عليها سكر مم.
عصير برتقان عصير تفاح أي عصير من عصائر الفاكهة تبقى ممتازة جدا في وجبة السحور نقطة مهمة جدا قبل ما ننتقل لجانب آخر بالنسبة احنا في السنة دي الجو هيبقى حر في شهر رمضان نعم.
وبالتالي الناس هتتعرض لنقص السوائل في فترة النهار هتتعرض لنقص كمية السوائل في فترة النهار نعم.
وتعرض لنقص السوائل في فترة النهار ممكن يزود لزوجة الدم اه ويزود الضغط الاسموزي بتاع الدم اللي هو اللزوجة يعني نعم فلما تزداد اللزوجة ممكن تحصل أنواع من ال- الجلطات خاصة في مرضى السكر اللي هم معرضين للجلطات أكتر اكثر عضنا فعشان كده أنا بنصحهم في وجبة السحور إن هم يشربوا سوائل كتير احنا بقى اللي احنا بنعمله ايه بقى ان احنا السوائل كلها بنشربها بعد وجبه بعد وجبة الافطار الإفطار.
لا انا عاوز بعد وجبه السحور عشان يقوم عنده كم موجود من ال- السوائل موجوده في جسمه طيب في سوائل حضرتك بتفضلها في وجبه السحور ولا حتى لو بس؟
الميه آه.
يعني حتى لو الميه مم.
لكن انا بفضل ادي عصير فاكهه مم.
بس ما بصرفش برضه في اعطاء عصير الفاكهه آه.
لكن انا بنصح المرضى الحقيقه ان هم ياخدوا سوائل في فتره السحور عشان فتره النهار يبقى عنده كم كافي ما يتعرضش لنقص السوائل في آه، فتره النهار مم.
آه، ده بي- يمكن اجمالي الارشادات اللي انا عاوز اقولها بالنسبه لمريض السكر برضه من الحاجات آه، جميله جدا في الفطار والسحور بقى مم.
في مريض السكر طبق السلطه مم.
يعني ما- ع- مريض السكر ما ينساش طبق السلطه طبق السلطه ده مفيد جدا مم.
في وجبه السحور بالذات وايضا مفيد ايضا في وجبه الافطار فدي يمكن القواعد العامه بالنسبه للاكل في آه، وجبه السحور في شهر رمضان لسه معانا حاجة في وجبة السحور برضو محتاجين حضرتك معانا فيها وهي جزئية التعامل مع الأدوية في وجبة السحور لا يعني التعامل مع الأدوية ده ده عاوز وقت طويل قوي انا انا بس لأن أنا أحيانا لو- اخشى الاتصالات تيجي تدايمنا يعني فتخلينا ما نعرفش نتكلم في الجزئيه دي لا مفيش مشكلة لأن يعني هي الجسم هيعتمد عليها طول اليوم فيبقى مهم ان احنا نقول ازاي يتعامل يعني لا الحقيقه انا انا انا يعني عشان اقول ال- ال- ال- دي, دي وجبه طويله لكن انا عاوز اقول بعض الارشادات الح- بعض الاخطاء مم. تمام دي في في نفسي اقولها الحقيقه من زمان بعض الاخطاء اللي بيقع فيها مرضى السكر الحقيقه احنا قلنا اخطاء الاكل الاسراف جدا في وجبه الافطار والتقليل جدا في وجبه السحور إيه، ان هم بي ي- ي- ي- وجبه سحور يقدموها بدري قوي وبعدين مدفع الامساك وقبل الفجر بساعه ابقى خايف اكل مع ان مسموح لي ان انا اكل حتى الفجر آه.
يعني مسموح لي ان انا اكل حتى الفجر فيعني احنا عاوزين نغير المفهوم ده مريض السكر لازم ياخر تماما اكله لغايه قرب ايه السحور نعم في حاجه بقى عن الحين دي مضايقاني جدا وشائعه في شهر رمضان الدورات الرمضانيه
الدورات الرمضانيه رمضانيه يعملوا دورات رمضانيه في كل الميادين ماتشات كوره اه يعملوها فين بتبدا الدورات الرمضانيه دي امتى مم.
بعد صلاه العصر آه.
حتى قبيل المغرب المغرب.
يعني يبداوا الدورات الرمضانيه ويعملوا مجهود جامد جدا جدا آه.
الحقيقه التمارين الرياضيه مفيده جدا لمريض السكر مم.
بما فيها المشي لكن هذا الوقت بالذات وقت خطر خطر جدا وخطر جدا على مريض السكر بالذات لان صح.
الوقت ده قلت هو نسبة اكتر نسبه السكر قلت مم.
وهو بيبذل مجهود مفيش بيحرق بنزين بقى آه.
اه هو بيحرق من المخزون اللي موجود فيه هيخلص المخزون قبل المغرب بالتأكيد وبالتالي هيبدأ يصاب بنقص سكر واضح جدا في هذه الفترة فمنتهى الخطورة ان احنا نعمل الدورات الرمضانية في هذا الوقت انا بقول للناس اهو وكتير جدا من السادة المشاهدين سامعيني مم.
عاوز تعمل رياضة بعد الفطار مم.
ومن افضل الرياضات اللي صحيح.
موجوده صلاه التراويح من الله.
افضل يعني صلاه القيام دي من افضل الرياضي الر- يعني دي فعلا بتحرق كم كبير من هي الأكل.
عبادة ولكن يعني في شكل طبعاً.
الحركات بتاعتها حركة المفاصل بالظبط، بتاعتها إحنا بنأديها ممكن كعبادة تبقى- يعني.
ممكن تقوم بدور التمارين آه.
م- مفيش شك فبرضو دي من الاخطاء الشائعه الان ده غير انا ما بتكلمش على اخطاء العلاج انا بتكلم على الاخطاء ال- يعني الشائعه اللي موجوده آه، لدى ال- بعض مرضى السكر يعني فدي من الاخطاء اللي- اللي في نفسي انبه عليها الحقيقه واقول يعني ان مريض سكر خلي بالك خلي بالك الوقت ده وقت خطير جدا جدا جدا نقطه مهمه جدا لمريض السكر لما يحس باعراض نقص السكر في اي وقت من النهار يقطع صيامه ويفطر في اي وقت اي وقت ان شاء الله بقى المغرب خمس دقائق هذه فتوى
لا مش فتوى دي دي حاجه طبيه لان آه، ما انت أنا عارف لو سيبنا رأس يعني السكر بناء عليها يفتى اه احنا آه، بنقول ان مريض السكر لو نقص مستوى السكر عنده ده في منتهى الخطوره اه ممكن يعمل يودي جلطه الحياة.
في شريان آه.
التاجي ممكن يعمل جلطه في المخ مم.
ممكن يعمل حاجات كبيره جدا مت يعني هنقول بالمثل البلدي المصري ما تقاوحش اه وتيجي على نفسك اه وتضغط على نفسك وتقول اكمل الصيام مم.
ما ينفعش مم.
لازم لما تحس باعراض نقص السكر آه.
في اي وقت من النهار لابد تقطع صيامك اه ده كلام يعني كلام رب- نهائي فوق- نهائي ما فيش بيد- ما اه فيش فيه كلام ما فيش فيه كلام لا، ده لا، كده مفيش.
بي- بيودي بنفسه الى التهلكه ولا زي ما بيقولوا.
تلقوا بايديكم الى إلى التهلكه التهلكة، ربنا نعم.
اللي بيقول دكتور مجاهد هل تسمح لنا باستقبال الاتصالات يعني آه، اتفضل.
الاخوه معنا معي الاخ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخي.
طيبين يا فندم.
وحضرتك طيب اتفضل يا اخويا ممكن أكلم دكتور لو سمحت؟
معاك دكتور اتفضل معلش يا دكتور لو سمحت أنا كان ليا تعليق بس حضرتك ذكرت زيت الزيتون وزيت الذرة.
نعم آه، طب زيت بذرة الكتان اللي هو زيت الحر المعروف في مشكلة؟ مع إني أسمع إن هو فيه أوميجا 3 يعني مثلا حرق الكوليسترول ودهونه يعني ممتاز.
اه فهل في مشكلة بالنسبة لزيت الحر بالذات؟
طيب حاضر حاضر يا اخويا اشكرك شكرا آه، طبعا آه، سؤال مهم يا دكتور التعليق على الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها فحضرتك نجاوبه سريعا ونعود الحقيقة طبعا آه، أفضل الزيوت هو زيت الزيتون مفيش شك لأنه يعني نسبة الكوليسترول اللي موجودة فيه نسبة قليلة جدا وبالتالي نسبة الدهون اللي فيه قليلة النقطة الثانية آه، طبعا آه، زيت الذرة وزيت تباع الشمس دول من الزيوت الحقيقة اللي نسبة الكوليسترول بس أنا هقول ملحوظة للناس أي زيت من الزيوت الثلاثة دول بقدحه على النار اتحول تماما إلى اي نوع ك- كاي بقى كاي نوع ما عادش الفايده مم.
بتاعته مم.
موجوده صحيح فانا بحطه كده لكن زيت الكتان او زيت الحار مم.
نسبه ما حدش قال ابدا نسبه الدهون فيه قليله لا بالعكس نسبه الدهون فيه عاليه مم.
وبرضه في نقطه مهمه جدا بالنسبه للزيوت في وجبه السحور مم.
احنا غالبا بننام بعد السحور مم.
بعد ما بنصلي الفجر معظم الناس صحيح.
بتنام مم. مم.
فثبت ان زيت الحار ومعظم الزيوت في الفتره دي ممكن تزود الارتجاع وتزود حموضه المعده وتزود تعب المعده فعشان كده انا بقول للناس ما تكتروش من الزيوت خاصه مرضى السكر يعني ما يكترش من الزيوت لان الزيت فعلا ممكن يبقى مشكله في الوقت ده تمام آه، اتصال اخر الاخت عزه من بورسعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أخت، دكتور اتفضل.
مجتمع.
معاك الدكتور اتفضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضلك يا دكتور أنا مريض السكر وضغط الوقت اللي يفضل إن أنا آخد فيه العلاج بتاعي هل ساعة السحور ولا بعد قبل الفطار مباشرة؟
انت بتاخدي ايه لعلاج السكر انسولين ولا حبوب لا حبوب بتاخدي حبوب اه مم.
و- آه.
وحبوب للضغط برضه جميل وأختي سكر وضغط وفيروس فيه مم.
فتاخد علاجها إمتى يفضل برضه؟
برضه بتاخد حبوب برضه لا أنسولين بتاخد أن- مرتين أنسولين بتاخد مرتين انسولين أيوه مم.
طيب حاضر شكرا يا اخت عزه شكرا آه، اخونا محمد من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا اخي اتفضل ازيك يا سيدي الفاضل يا اهلا بيك اتفضل يا اخي ممكن آه، اكلم الدكتور بعد اذنك معاك فضيله الدكتور اتفضل اتفضل اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا دكتور اني احبك في الله احبك الله لا زحتنا من اجلي كنت عايز والله بس استفسار بسيط كده لدى الزوجة عندي ان شاء الله اتفضل آه، يا الزوجة دلوقتي آه، عندها نسبة سكر كنا عملنا تحليل من من حوالي يومين ثلاثة آه، عندها الصايم 127 وفاطر 194 مم.
وهي اصلا حامل يعني هي حامل الدكتوره كانت طلبت منا ان احنا نعمل تحليل عشان الحمل يعني فالدكتوره عندها النسبه دي دي اول مره تعرف اول مره تعرف ان عندها سكر لا هي كانت عندها قبل كده نسبه لان هي كانت بتاخد آه، حقن آه، آه، انسولين حقن آه، لا لا مش انسولين كان عندها انسداد في الوريد في ايديها من زمان من حوالي خمس سنين فكانت بتاخد كورتيزون فالكورتيزون ماشي.
ده تقريبا هو اللي عمل لها السكر يعني ماشي ماشي تمام فدلوقتي هي حامل ورحنا نعمل نعمل نكشف على امراض النساء الدكتوره قالت- طلبت منا تحليل فعملنا حضرتك التحليل والتحليل طلع زي ما حضرتك بقول لك كده تمام، هل تمام.
هل حضرتك نصيحه حضرتك بال- بالعلاج تاخد علاج ايه؟ لان احنا لسه ما عرف- ما ما رجعناش للدكتوره ثاني عشان نودي لها التحليل تمام طيب حاضر شكرا شكرا آه، ام عمرو من الجيزه السلام عليكم السلام عليكم اهلا عليكم بيك يا ام السلام عمرو ورحمة الله اتفضل بارك الله فيك فيكم ان شاء الله آه، اتفضل لو سمحت آه، دكتور أنا عندي سكر من عشر سنين نعم مم.
و- وعندي fibrosis في الكبد درجة ثالثة تمام وبعدين أنا ب- يعني بصوم الحمد لله حاولت أجرب كده آه، باخد آه، للسكر باخد Lantus مع حبوب مم.
آه، ولكن يعني أحيانا أصحى من النوم الصبح آه، باخد الحقنة بالليل قبل ال- قبل قبل ما أنام تمام ب- يعني مرة 12 واحدة مرة 16 مرة 14 حسب ال... حسب ما باكل يعني مم.
ودايما اخدها وما باكلش لان مش ببقى ليا شهية للاكل احيانا اصحى الاقيه مثلا 45 آه، 39 يعني من يومين لقيته 39 كنت الصبح وكنت بترعش مم.
آه، فعند يعني انا بقول بلاش اخد الحقنه خالص في الصيام انا سكري لسه عاملاه تحليل قريب كان طلع 133 صايم وطلع سكر هيموجلوبين 7 و8 كان قبل شهر 8 و8 فيعتبر الى حد ما يعني فسؤالي يعني ممكن ابطل اللانتوس آه، خالص اعتمد على النفنورم بس باخد نفنورم 2 وواحد حبوب حبوب مم.
وبعدين السؤال التاني لما يوصل السكر كام ممكن اقطع الصيام تمام يعني احيانا بيبقى 60 اقول هيوصلني 50 اقول هيوصلني تمام فببقى بعد العصر فعلا بحس يعني ما بقدرش اعمل اي حاجه مم.
فعند كام ممكن افطر طيب سؤال جاي شكرا حاضر. شكرا آه، اخونا شحاته من البحيره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك وبركاته يا اخي اتفضل الله يخليك الله يبارك لو فيك.
سمحت أنا عندي السكر غير منتظم خالص مر- مريض كبد مريض كبد وضغط وقلب ايه اللي عندك في الكبد في الكبد آه، الفيروس سي فيروس سي آه.
hepatitis C وبالنسبة للقلب في ضمور في عضلة القلب واخد بال حضرتك وبالنسبة للسكر بتاعي غير منتظم مطلقا يا فندم يعني بيوصل بناخد كام أنسولين اخر مرة مره في البيت.
قسته كان كام آخر مرة امبارح كان 388 بعد الأكل بساعتين
300 388 بعد الاكل بساعه وبتاخد ايه للسكر؟
بناخد انسولين حضرتك ميكستارد 100 بناخد 50 وحده الصبح و30 و30 بعد العشاء او قبل العشاء يعني 50 الصبح و30 قبل العشاء
ان شاء الله رب العالمين ماشي.
وهو غير منتظر حضرتك المشكله عندي بعد الاكل بساعتين دايما السكر عالي مرتفع مم.
آه.
طيب حاضر شكرا آه، اخونا مصطفى من القليوبيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك وبركاته يا اخي اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخي أنا كان والدي آه، كان آه، مريض كبد هو نعم
فهو دلوقتي في آه، نص المية اللي هو بياخد قراص مية اسمها اكساميد ايوه فهو الاكساميد ديت المفروض إن هو ياخدها آه، قبل الفطار المفروض مم.
فهو في الصيام بقى مش عارف هيقدر ياخدها ازاي في ال- في ماشي الصيام يعني مم. شكرا عفوا.
مش عارف آه، في اتصالات اخرى ولا اختنا ام محمد من الدقاليه السلام عليكم
مفيش ما يزودش اتفضلي يا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ريت توطي صوت التلفزيون وتابعينا بالتليفون اتفضلي
لو سمحت يا دكتور انا عندي السكر بقالي سنه نعم
عندي السكر بقالي سنه و... وعاوز اعرف اخد العلاج ازاي انت بتاخدي ايه علاج بقى دلوقتي؟
باخد حبوب بتاخدي حبوب بتاخديها مرة ولا اتنين في اليوم؟
باخد ماريل الصبح وباخد آه، ميتوفورمين بعد الغداء
ماشي حاضر هنجاوبك ان شاء الله طيب شكرا يعني اظن سؤالها يعني ازاي تتعامل مع يعني علاج كل- السكر في هي رمضان معظمهم والصيام.
كلهم آه، يعني آه، ازاي تمام.
تعمل حاجة اسئلة جيدة طيب يعني ما شاء الله يعني اسئله محتاجه حلقات يا دكتور والله ان شاء آه، الله يعني نجاوب بدايه اختنا هنحاول نختصر الاجابات يا دكتور بقدر يعني بحيث يكون فيها كل الافاده ان شاء الله. اختنا عزم بورسعيد يعني بتقول ان هي آه، مريض سكر وضغط ويعني عايزه تعرف الوقت المفضل لاخذ العلاج هي بتاخد حبوب للسكر وحبوب للضغط. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم آه، طبعا آه، اللي بياخدوا حبوب للسكر يمكن انا هفرد فيها شويه لانها هتجاوب على آه، كذا سؤال بعد كده نعم. اتفضل.
آه، اللي بياخدوا حبوب للسكر احنا عندنا انواع الحبوب للسكر اما حبوب بتساعد على خروج الانسولين من خلايا بيتا من البنكرياس دي آه، ودي الغالب اللي استخدامها في مصر وفي حبوب بتحسن مفعول الانسولين على الخلايا مم.
زي الميتفورمين وبعض الادويه الاخرى الناس اللي بتاخد حبوب بتساعد على افراز الانسولين لو بياخد جرعه واحده من الحبوب ياخدها لما المغرب يدن بعد ما المغرب يدن ياخد الحبوب نعم.
آه، اللي بياخدوا الميتفورمين بياخدوه مثلا جرعتين في اليوم هياخدها برضه في رمضان جرعتين في اليوم بس يخلي الجرعة الأكبر وقت الفطار والجرعة الأصغر وقت السحور بمعنى إنه ممكن ياخد تلتين الجرعة مع الفطار وتلت الجرعة مع السحور اللي بياخد حبوب مرتين في اليوم من الحبوب اللي بتساعد على إفراز الأنسولين آه، مطلوب منه إنه ياخد جرعة الفطار اللي كان بياخدها الصبح في غير شهر رمضان ياخدها في رمضان مع المغرب الجرعة اللي كان بياخدها بالليل ياخد نصها مع السحور ياخد نصها مع السحور.
مع السحور تمام.
آه، ده بالنسبة لل- للحبوب في حبوب بقى طالعة جديدة الحبوب دي ما بتنقصش مستوى السكر في الدم مم.
آه، دي حبوب ما بنعدلهاش في رمضان بنسيبها زي ما هي مم.
يعني بنسيبها زي ما هي مم.
آه، زي الحاجات اللي هي آه، ط- الأدوية الجديدة زي المجموعة اللي احنا بنسميها DPP 4 inhibitor نعم.
ال- بسم آه، لأن احنا م- يعني آه، مش هنقول أسماء عشان نعم.
آه، احنا على آه، قناة فضائية ف- طيب آه، دكتور يعني ده بالنسبة للحبوب الخاصة بمرض السكر نفسه لكن في حبوب خاصة بمرض الضغط طبعا اختنا تماما، سألت عليها تماما.
فنحاول برضه نوضحها مرض الحقيقة ده سؤال مهم لأن طبعا مريض معظم مرضى السكر بيبقى ضغطهم عالي صحيح فأدوية الضغط لو فيها مضرات بول يعني أدوية يعني ده أدوية الضغط فيها مضرات للبول ياخدها في الفطار ما ياخدهاش في السحور ليه؟ احنا في شهر رمضان في الحر السنة دي لو خد مضرات البول في وقت السحور هتخليه يتبول مية كتير جدا فترة الصبحية وبالتالي هتعمل له جفاف وهتعمل له نقص في مستوى الس- السوائل في الدم فاللي بياخدوا أدوية ضغط تحتوي على مضرات بول ياخدوها مع الفطار ما ياخدوهاش مع السحور نعم.
يعني دي آه، نقطة مهمة جدا تمام يا دكتور.
آه، أما باقي الأدوية ممكن ياخدها مع الفطار أو السحور بطريقة عادية مفيش أي مشكلة خالص لكن هي بس التنبيه على الأشياء اللي فيها مدرات بول طيب آه، اختنا عزه يا دكتور سالت برضو بالنسبه لاختها مريض سكر وضغط وفيروس سي لكن هي بتاع بتاخد انسولين كيف تتعامل مع الانسولين في الصيام ده سؤال مهم الحقيقة طبعا دي يعني بيت القصيد يعني أنا كان في نفسي تبقى دي بيت القصيد من هذه الحلقة الناس اللي بيستخدموا الأنسولين فأنا بقول الولاد الصغيرين اللي بياخدوا مثلا أربع حقن أنسولين في اليوم أنا الحقيقة بنصحهم إن هم ما يصوموش رمضان
الاولاد الأولاد صغيرين.
الصغيرين هم- اللي بلغ سن البلوغ وعاوز يصوم صحيح بس بياخد أربع حقن في اليوم مم.
ده حسب المجمعات الفقهية كلها وحسب رأي الطبي ما يصومش مم.
لأنه هيتعرض لزيادة ونقص في السكر بطريقة كبيرة لكن لو أصر على الصيام مم.
وضد مصلحته يعني أنا بقولها ضد مصلحته عشان ما حدش يقول لا الدكتور مجاد بيقول إن مرضى السكر من النوع الأولاني يصوموا لا أنا ضد هذا مم.
وانا دايما بنصح مرضى السكر من النوع الاول مم.
اللي سكرهم متذبذب وبياخد اربع حقن في اليوم بقول له لا افطر ما تصومش رمضان ومش هينفع لك الصيام مم.
لكن احنا احيانا بنلاقي بعض الولاد ايه بيصوموا رغم انف الطبيب ورغم نصح الطبيب اه يصوم ويصر على الصيام مم.
وبيعمل بقى برنامج لنفسه هذه في منتهى الخطوره ده هيعمل برنامج لنفسه هيلخبط السكر بالنهار وممكن الاقي سكره طالع نازل طالع نازل وتبدا مضاعفات السكر طيب دكتور انا اعرف ان قديما كان السكر من النوع الاول ده مرض اللي هم بي- بيجي عند الاطفال او الصغار يعني آه، طبعاً.
موروث لا، ما- لكن آه، اعرف ان دلوقتي حاليا بقى الكبار حتى بيجي لهم هذا النوع طبعا لكن نسبته في الكبار قليله اه لكن, إيه؟
لو جه الكبار بقى يتعاملوا ازاي ما هو نفس نفس نفسه انا بقول اللي بياخد اكتر حتى الكبار اللي بياخد اكتر من حقنتين في اليوم الاولى انه ما يصومش رمضان خلينا نتكلم كلام واضح ما يصومش رمضان لكن انا بفترض ان الولد بتاع السكر من النوع الاولاني ده او الرجاله اللي عندهم آه، آه، سكر وبياخدوا انسولين اكتر من جرعتين في اليوم انا الحقيقه بنصحهم اولا وبكرر تاني اهو ان هم ما يصوموش لكن لو اصروا على الصيام وخلاص ما عادش يعني ننصحه ونقول له ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رخصه وانت من اصحاب هذه الرخص وانك بتصوم ضد الاعراف الطبيه لكن اذا اصر على الصيام هقول لهم النصايح الاتيه ممكن ياخد جرعتين انسولين سريع المفعول وده هيرجع لطبيبه اللي بيعالجه هو اللي عارف انواع الانسولين ديت هياخد جرعتين سريع المفعول واحده مع الفطار واحده مع السحور وهياخد نوع طويل المفعول بين الفطار والسحور مثلا في حدود الساعه 12 كده او حاجه او الساعه 11 بعد ما يخلص صلاه التراويح وياكل بعده وجبه خفيفه مع مع مع الاتي لابد من متابعه السكر بصفه يوميه واوقات المتابعه مهمه جدا جدا اول وقت المتابعه هيعمله المريض ده انه لما يصحى من النوم هيحلل سكره مم.
ووقت العصر هيحلل سكره وقبل ما يفطر هيحلل سكره مم.
تمام تمام.
اذا وجد السكر بتاع الفطار او بتاع العصر اقل من 80 مم.
لازم يفطر
نعم ما ينفعش يكمل السكر هينقص عنده ايه بقى المخاطر اللي ممكن تحصل له المخاطر وتخليه- كتيره جدا آه.
المخاطر كتيره جدا آه يعني من باب الذكر اه يعني زي ما قلنا كده نقص السكر ممكن يؤدي الى الوفاه يعني ده اه وممكن يؤدي الى وفاه سريعه جدا ما عرفش يلحقه صحيح.
نمره اثنين ممكن يؤدي الى جلطات في الشرايين زي شريان التاجي وشريان المخ وممكن يؤدي الى فشل كلوي ممكن يعمل مشاكل كثيره جدا جدا مش عاوزين نخوف الناس طيب لكن آخد احنا اتصال.
عاوزين ماشي طيب ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا حاجه ام محمد اتفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا دكتور اتفضلي يا اختي لو سمحت آه، زوجي مريض بال- بالسكر والكبد نعم وعاملين له آه، آه، بذل لسه من قيمه كام يوم يا يا ترى الصيام آه، عادي ولا لا ما يصومش ما يصومش اه ط- طب وال- والاكل يا دكتور الله يبارك في عمرك حاضر هنجاوبك حاضر حاضر ماشي يا شكرا دكتور شكرا شكرا يا محمد طبعا سؤال مهم جدا آه، نعود سريعا يا دكتور يعني اخونا محمد من الفيوم زوجته عندها نسبه سكر يعني بيقول ان هو من يومين كان التحليل الصايم 127 فاطر هو 192 هو هو قبل كده كان وقال في لي حامل اه اه الحامل اه آه.
ماشي وقال كان عندها سكر يعني قبل كده بسبب حقن الكورتيزون اللي كان بياخدها بتاخدها بسبب معين يعني ايه هو- ايه هو العلاج اللي بتتعامل معاه يعني هي تقريبا ما لم تتعامل لا مع انسولين ولا مع ادويه اتفضل يا دكتور.
طبعا مع الحمل ممنوع استخدام الحبوب مم.
ده يعني قاعدة عالمية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى الآن مم.
قد تتغير في السنوات يعني مش القادمة نكتفي بالثلاث شهور الاولى مثلا لا لا لا نهائي.
السكر نهائي مفيش حبوب تمام تمام ال- الانسولين ثم الانسولين ثم الانسولين مم.
ده ما فيش فيها افصال لكن هو بيقول ان سكرها الصايم 127 واللي بعد الاكل 194 الحقيقه انا بنصحها طبعا هي ما ما سالناهوش هي في انهي شهر من شهور الحمل لكن انا بنصحها انها تنظم اكلها شويه ما تستعجلش في اخذ العلاج هتنظم اكلها بمعنى انها هتبدا ت- مش مش مش رجيم هتقلل الحلويات والشوكولاتات والطحينه والحلاوه الطحينيه والمواد الدهنيه هتبدا تقلل المواد ديت مع الملاحظه طبعا ان الحوامل بنقول لهم ما تعملوش رجيم قاسي لان انت بتغذي نفسك وبتغذي الجنين فهيعمل رجيم وبعدين يعيد التحليل بعد اسبوع اذا لقى التحليل بعد اسبوع لسه ما زال مرتفع ولم يصل الى المعدلات الطبيعيه والمعدلات الطبيعيه في الحمل اقل من المعدلات الطبيعيه في غير الحوامل يعني في غير الحوامل احنا دايما بنبقى عاوزين السكر الصايم يبقى اقل من 100 بحوالي 90 في الحامل ويبقى مثلا حوالي 120 130 في بعد الاكل فاحنا بنبعوزه في آه، يعني يبقى منخفض شويه فاذا لقى السكر ما وصلش للحدود اللي احنا عاوزينها ديت على طول هيبدا ياخد انسولين يستشير الطبيب بتاعه يبدا طبيب سكر يبدا يوصف له الانسولين على طول طب ده سكري قليل ما- ما فيش حبوب لازم دي تاخد انسولين وهتاخد انسولين بجرعات صغيره هيحددها الطبيب المعالج
طيب اخد اتصال يا دكتور ونعود مره اخرى اخونا عباس من كفر الشيخ السلام عليكم لا لا لا الو اهلا بيك اتفضل يا اخو عباس ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه ورحمه الله وبركاته وبركاته انا يا دكتور ايوه معاك اتفضل انا من اسبوعين المعده عندي القولون تعبني وعمليه الهضم عندي متعثره وبعدين لما كشفت فالدكتور بتاع التحليل قال انت عندك صديد من الغده هو اللي بينزل على المعده وبيسبب لك عمليه عدم الهضم مم. صديد من انهي غده يعني من من من سقف ال- من الحرق نفسه يعني من تحت الدفن كده فطبعا كلمت الدكتور قلت له طيب ده ملوش تاثير قال لي والله ملوش تاثير بس انك تعرضها للمتخصص ففعلا العلاج الاولاني احنا غيرناه وكتبنا علاج كتير علاج تاني من جديد لكن هي مضايقاني يعني مضايقاني حتى انا لما ذهبت من العلاج ترص لكن هي مضايقاني ماشي مم. طيب عندي حاضر عمليه الهضم متعثره من من الموضوع ده بالذات ما اعرفش فيه ايه حاضر يا اخو عباس حاضر شكرا اخونا محمد من الاسكندريه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا اخو محمد اتفضل الله يبارك في حضرتك هو كان ليا استفسار بس أنا والدتي مريضة سكر نعم و- وعندها تليف كبدي اه فال ال ال وبتاخد ال- الانسولين صباحا ومساء 45 وحده صباحا و35 وحده بالليل مم.
معايا حضرتك ايوه معاك معاك اتفضل آه، آه، طيب آه، آه، و- و- و- وبتاخد آه، طبعا التليف ادويه وكده فهل ينفع صيام ولا ما ينفعش صيام ولا ايه ماشي الموضوع هن- بالظبط هنجاوبك هي عمرها كام سنه آه، خ- 65 طيب حاضر آه، اختنا ام ياسمين من الاسكندريه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام ياسمين أم، أنا حضرتك عندي السكر بقالي 25 سنة نعم تدرجت في العلاج من الحبوب حتى وصلت لحد الأنسولين اه وأنا بصوم رمضان كل سنة مم.
أنا باخد آه، 45 وحدة الصبح وعش- و25 بالليل طب في آه.
الصيام أقلل الوحدات دي ولا أمشي زي ما أنا مم.
كلام جميل طيب حاضر شكرا
شكرا اختنا رحاب من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه لو سمحت كنت عايزة أسأل الدكتور سؤال معاكي دكتور آه اتفضلي أنا أمي مريضة آه، سكر وعندها مشاكل في القلب وهي بتاخد آه، نتروماك الصبح والعصر آه فيكون ازاي اديهولها ازاي في رمضان يعني يبقى امتى وامتى طب وبتاخد ايه للسكر بتاخد للسكر انسولين برضه مرتين يعني اه مرتين 40 و20 40 الصبح و20 بالليل فانا كنت بديها في رمضان اللي فات آه، قبل المغرب وقبل السحور آه بس في سؤال تاني يا دكتور معلش آه اعراض اعراض انخفاض السكر بتبقى ايه بالظبط جميل
طيب شكرا أخونا يحيى من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذنا الفاضل أهلا بيك آه، اتفضل لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعدين معاك الله يبارك لك انا السكر بتاعي دايما يبقى عالي وبحس بحرقان شديد في رجلي وبالذات الصابع الكبير الشمال م- م.
ويعني بحس بتعب شديد بس بعد العصر في رمضان م.
فلو سمحت تدينا نصيحه الله يبارك بتاخد ايه للسكر لك. باخد انسولين كم مرتين برضه انا باخد مره واحده في اليوم بتاخد قد ايه في المره باخد 100 100 وحده اللي هو Mixtard 40 Mix- يعني بتاخد 40 وحده تاخد سنتي كامل يعني ايوه نعم م- م. طيب حاضر يا أخي ربنا يبارك لك في أعراض تانية أخرى مشاكل تانية غير موضوع الحرقان اللي في الرجل في اه إيه اللي هو ببقى دايما آه، آه، يعني آه، اعصابي سايبه كده و يعني مش بحس في مشاكل في العين نعم مشاكل في العين اي في في دموع باستمرار طيب حاضر شكرا الله يبارك لك
آه، دكتور الأسئلة كتير جدا فهنحاول آه، طيب آه، سؤال آخر أخونا محمد من أسيوط السلام عليكم اتفضل يا أخو محمد أهلا بيك والله عندي الزوجة من جيل الشهر كده السكر عندها كان 220 بعد كده بدي اليومين دول عملت كده جات لقيته 100 100 حتى انا صايمة بقي 104 فالنصيحة من سعادتك يعني بتاخد حبوب وهي بتاخد علاج للجبن فيه وبتاع بس يعني ما بتاخدش حاجه للسكر يعني ما- ما بتاخدش أي حاجة للسكر بس هي متذبذب عندها ماشي طيب شكرا دكتور سريعا بقى ام عمرو من ال- الجيزه يعني كانت تقول ان عندها سكر من 10 سنوات وفي تليف كبدي درجه ثالثه تقريبا تاخد لانتوس تاخد ومنور.
لانتوس وحبوب يعني آه، طبعا لانتوس آه، يعني كان في اشاعات عنه فبرضه حضرتك هتعلق عليها آه، يعني وهي بتقول انها بتاخد آه، يعني كانت بتاخد حقنه قبل النوم تقريبا آه، احيانا آه، بيكون 45 و39 وقالت السكر في البلوم بيبقى 8 و8 تقريبا يعني مع ال- القياسات بتاعتها آه، يعني عايزه تعرف هل تمتنع عن الحقن بتاعت لانتوس في رمضان وتاخد حبوب فقط يعني ولا تقطع الصيام عند رقم كام لما السكر بتاعت فضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اللانتوس آه، دواء ممتد المفعول آه، اسمه العلم جلارجين وده ممتد المفعول ممكن يشتغل 24 ساعة نعم.
وله ميزة الحقيقة في رمضان مم.
انه ما بيعملش تذبذبات كتيرة في مستوى السكر ونقص السكر معاه بيبقى قليل شوية نعم الاشاعات طبعا اللي طلعت اللانتوس علميا بعد التدقيق العلمي وبعد المراجع الطبية الكثيرة ثبت ان الكلام غير صحيح تمام.
وان ما يعني ما عندناش حتى الان بحث علمي دقيق يؤكد آه، النقطة اللي طلعت على اللانتوس تمام فاللي بياخد لانتوس يستمر لان آه، ما- ال- الكلام من الناحية زيه زي العلمية الانواع الاخرى اه من الناحية العلمية يعني الكلام آه، لم يزن تمام هي بس ايه اختنا ام عمر دي الحقيقه بتعمل كذا حاجه خطا انها مش مثبته الجرعه ساعات تاخد 12 صحيح.
ساعات تاخد 14 ساعات تاخد 16 مم.
آه دي نقطه بتقوم دايما الصبح سكرها قليل وده معناها ان جرعه اللانتوس اللي هي بتاخدها جرعه كبيره مم.
اكتر من المطلوب يعني اذا كان مستمر كل يوم بهذا الشكل انا عاوز السكر الصايم يبقى في حدود 100 في حدود 90 لكن آه آه، آه، 39 و45 الكلام ده خطأ جدا جدا تمام.
فعشان كده بنصحها انها تقلل جرعة اللانتوس وتخليها 10 وحدات مم.
في هذه الوقت هي بتسأل رمضان تبطل ولا عموماً؟
اللانتوس ده في في رمضان آه.
وتاخدهم آه، في اي وقت بالليل لكن ما تمتنعش تماما لا انا عن- بفضل انها ما تمتنعش نبدا تمام.
نقلل الجرعات تماما وبالنسبه للنوفو نورم آه، ممكن تاخده مع الفطار ومع السحور اذا ما سحرتش ما تاخدش مم.
وممكن تاخد جرعه قليله مش لازم تاخد ال 2 مللي آه، ممكن تاخد 1 مللي مع السحور و2 مللي مع الفطار وانا اعتقد ده هينظم سكرها بالنسبه تقطع هي الصيام عن بتسال سؤال رمضان.
تقطع الصيام عند كام الحقيقه انا بنصح مرضى السكر اذا صبح الصبحيه مم.
ولقى سكره اقل من 80 يقطع الصيام مم.
اللي بياخدوا انسولين بالذات آه، عن طريق قياس آه، عن طريق اي السكر الجاهز آه.
جاهز ده جميل جدا جدا جدا والمفروض اتابع بيه تمام آه يعني ده يمكن آه، اخت عم عمر يعني آه. آه، اخونا شحاته من البحيره يقول ان السكر عنده غير منتظم ومريض كبد آه، وضغط تقريباً وقلب.
فيروسي وعنده ضمور في عضله القلب يعني اخر قياس كان أنا- 388 بعد الاكل بساعتين مشكلته ان بعد الاكل بساعتين السكر بيبقى عالي آه، يعني آه، هو هو بياخد طبعاً النظام ال- Mixtard 100 آه.
آه، مرتين بياخد 50 50 صباحاً، 30 مساء آه.
انا الحقيقه آه، طبعا اولا بنصح اخونا شحاته انه ما يصومش مم.
لان طبعا كبد وضغط وقلب هيحتاج ادويه كتيره جدا جدا دي اول حاجه اول نقطه يعني آه، لان طبعا آه، ممكن الصيام يعمل له تذبذبات في مستوى السكر وكده الحاجه الثانيه ان الطريقه اللي بياخد بها الانسولين دي مش هتناسب انا بقترح عليه ان هو هياخد انسولين سريع المفعول ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبه وهياخد انسولين ممتد المفعول في وقت الايه ال- ال- النوم لما يجي ينام يعني هياخد اربع جرعات في اليوم ودي محتاج ان هو يقعد مع طبيب سكر ينظم له آه، الجرعات ديت وينظم له اكله حسب الجرعات لان طبعا لما هياخد اربع جرعات محتاج طريقه معينه لتنظيم الاكل وطريقه معينه ازاي يقيس السكر عنده في الدم فمحتاج ان هو يقعد مع طبيب طبعاً.
سكر لكن النظام بتاع الانسولين ده ما ينفعوش وهو ده سبب الذبذبه لابد يغير الى نظام اخر لان احنا عندنا نظم كثيره جدا للانسولين وانا بقترح عليه ان هو ياخد ثلاث مرات انسولين سريع المفعول قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم ياخد انسولين ممتد طبعا يعني معلومه كده في الوسط يا دكتور يعني اللي بنقول له ما تصومش كمريض سكر والسكر مرض مزمن يعني هيبقى هيتعرض الى البدائل بتاعه الصيام علشان من الناحيه لا الشرعيه ده مش احنا احنا بنتكلم من الناحيه الطبيه ما انا عارف هو بس يعود عشان ايه يعود يعني الى ممكن يقول المشاكل لنا عدة من ايام اخرى يعني يبقى يصوم تاني لا وقت لا لا تاني لا لا فطبعا مش يعني لا هينفع ده مش هينفع هو يعني ايه ده عليه فدية طعام مسكين يعني احنا طبعا هنترك الف- الفتاوى الشرعية لمشايخنا الكبار يعني تمام آه، اخونا مصطفى من القليويه قال ان الوالد عنده مريض آه، كبد بياخد اقراص ماء آه، قبل الافطار إكزيمايد مناصب اللي هي الميه بتنزل ايوه ال- يعني يعمل ايه في رمضان طبعا ياخدها الف- مع المغرب يعني لو هو مصر يصوم إيه، لان طبعا اللي بياخد مضرات بول غالبا هيبقى عنده زياده في ضغط الوريد البابي وهيبقى عنده تليف كبد والتليف الكبد الحقيقه من الحاجات المبيحه للفطر حسب المجمعات الفقهيه فهو يجوز له انه يفطر ما يصومش لكن اذا اصر على الصيام يبقى ياخد الدواء المضر للبول المغرب ما ياخدوش في السحور
طيب ام محمد من الدقهليه قالت ان عندها سكر من سنه يعني ازاي تتعامل مع العلاج في الصيام هي كانت بتاخد حبوب يعني وامبراليل تقريبا أماريل صباحا هتاخد أماريل وميتفورمين هي طبعا بتاخد دوايين دواء زي ما أنا قلت بيفرز ال- الأنسولين والدواء الآخر اللي هو الميتفورمين وأنا بقول لها دايما الدواء اللي بيفرز الأنسولين احنا مش عاوزين نذكر أسماء على القناة الدواء اللي بيفرز الأنسولين اللي هي بتاخده آه، تاخده مع الفطار أو الميتفورمين ممكن تاخده مع السحور ده مش هيعمل لها اي مشاكل بالنسبه لمستوى السكر في الدم وممكن تصوم صيام امن شريطه انها ت- ت- تتبع التعليمات الغذاء اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه تمام تمام آه، يعني اقول ال- ال- النصائح اللي حضرتك قلتها سريعا تاخير السحور الالتزام بالسحور الاكل المتزن في السحور النشويات الالياف تقليل الزيوت الفواكه في السحور طبق السلطه ما نسويش في السحور ايضا الاهتمام بشرب السوائل ال- طبعا دي المعلومات اللي حضرتك قلتها في السحور يا دكتور يعني عشان برضو تبقى هي ملتزمه بيها آه، سريعا يا دكتور آه، يعني سؤال ام محمد بتقول ان زوجها مريض سكر وكبد واتعمل بذل وحضرتك قلت لها ان الصيام ان هو يفطر ما لا، لا، يصومش طبعاً يفطر.
لكن الجزئيه الثانيه بتقول ياكل ايه؟
اه طبعا الحقيقه عشان ال- السكر فانا بقول له آه، يبتعد تماما عن المواد الدهنيه الزيوت والقشطه والزبده والحاجات اللي بالشكل ده والجلد بتاع الطيور واللحمه السمينه والكلام ده بالنسبة للطحينة الحلاوة الطحينية الشوكولاتات الجاتوهات الكريمات الحاجات دي كلها ابتعد عنها تماما طب ياخد نسبة سكر منين ياخدها من الفاكهة الفاكهة شيء جيد جدا بالنسبة للسكر خاصة التفاح والكمثرى والجوافة اللي هما ما فيش فيهم نسبة سكر عالية برضو نقطة مهمة يمكن افتكرتها بمناسبة الفاكهة احنا عندنا عادة في رمضان المغرب جدا من السنة ان احنا ن- نفطر على تمر فانا بقول للناس نفطر على طميرات يعني عدد قليل من التمر ثلاثة يعني بلاش الوتر 11 و 25 اه يعني لا ده كلام بصراحة مم.
خطير جدا لمرضى السكر لأنه هيزود مستوى السكر في الدم فتفطر على تمر اه افطر على رطب افطر على رطب لو خدت ثلاثة خدت أربعة خمسة حاجات بسيطة كده أنا أعتقد يعني انا إن في ده- واحد حبيبي يا دكتور مريض سكر لكن بعد الفطار يعني في كيس السكر معاه في العربيه كيس التمر معاه على طول في العربيه يعني يخلص الكيس يعني اه ما شاء الله لا ده الكلام طبعا ده خطأ الحقيقة احنا بنقول لهم اه التمر مهم جدا جدا والتمر الحقيقة فيه نسبة سكر سريعة الذوبان وفي نسبة ألياف عالية وفي نسبة معادن عالية التمر غذاء جيد جدا لكن الإسراف فيه هيؤدي إلى زيادة السكر وربنا سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم.
فاحنا بنقول للناس لا بلاش الإسراف في النقطة ديت ونخلي بالنا بالنسبة للكبد بقى يعني اللي عنده سكر وعنده كبد في نفس الوقت الملح لازم يقل شوية في مريض الكبد آه، طبعا ما ياكلش حاجات حراقه ما ياكلش مثلا حاجات فيها شطه كتير حاجات ملح فيها برضه فلفل المرضى القلب كتير.
كمان يعني مش اه طبعا وبعدين برضو اذا كان في نوع من الفشل الكبدي يعني وظائف الكبد فيها اختلال آه، بيقلل البروتين شويه لكن ما عادش حد في العالم بيمنع البروتين منع كامل بيقلل نسبة البروتين شوية وبيعتمد على البروتين النباتي أكتر من البروتين الحيواني البروتين النباتي زي البقوليات وزي الفول وزي الكلام ده ممكن تبقى مفيدة جدا بالنسبة للسكر وبالنسبة للكبد في نفس الوقت الحلو برضو بالنسبة للكبد المطلوب الفاكهة اللي هي المواد الطبيعية وليست السكريات المصنعة
تمام آه يعني سؤال ايضا اخونا محمد آه آه، من اسيوط آه، يعني سؤاله يمكن كان السؤال ده في الاخر لكن احنا كتبناه فوق ال- ال- الزوجه يعني من شهر كان عندها سكر 220 وقالنا بتاخد علاج للجيوب الانفيه لكن ما بتاخدش علاج للسكر تنصحه بايه يا دكتور؟
هو سكر واضح ان هو لسه حديث عندها بقاله شهر تقريبا أيوة.
فانا بنصحها بحاجتين مهمين جدا انها المشي والحركه والحركه داخل البيت و... وتنشط شويه بدل القعده وبدل عدم الحركه النشاط ده وعلى الاقل ولو تمشي حتى ان شاء الله داخل البيت بخطوه سريعه شويه لمده تلت ساعه الى نصف ساعه يوميا يوميا اه دي مهمه جدا جدا تفضل لمريض تكون بعد السكر.
الاكل أو أي وقت ممكن تمشي فيه ال- الحاجة التانية طبعا آه، ال- ال- تقلل شوية من ال- المواد النشوية زي الرز والمكرونة والبطاطس والحاجات دي وتقلل كتير قوي من السكريات زي السكر والحلويات والشوكولاتات والحاجات اللي احنا قلناها دايما وكررناها في الحلقة أكتر من مرة تقلل منها تماما وتكتر من الالياف شويه زي الخس والجرجير والفجل والحاجات دي الحمد لله الحاجات دي عندنا رخيصه جدا طبق السلطه ده طبق مفيد جدا وما تاخدش حاجه للسكر وتبدا تعيد تحليل السكر تاني مثلا بعد شهر من الكلام ده تستمر على الموضوع ده من شهرين لثلاث شهور تنظيم اكل كويس مع مجهود آه، غالبا سكرها هيبقى طبيعي اذا سكرها ما بقاش ما بقاش طبيعي عليها انها طبعا تستشير اي طبيب سكر موجود هيبدا يكتب لها بعض الادويه البسيطه جدا تمام آه، اخونا عباس من كفر الشيخ قال ان هو من اسبوعين يعني كان عنده مشكله في القولون ومشكله في تعثر الهضم يعني الدكتور قال انه في عنده صديد من الغده وقال إن الغده اللي هي تحت الساق غده رقيقه تقريبا يعني قال ان هو ان الدكتور قال له ما فيش منها تاثير عليك لكن آه، هو عايز يشوف لها حل يعني راي حضرتك إيه يا دكتور طبعا هي ال- هي الغده دي انواع كثيره جدا انا ما قدرتش استفهم منه ايه ايه الغده فيها ايه وبعدين انا ما اعرفش ايه الصديد اللي بينزل من الغده أنا لسه معلومه حاجه جديده غريبه جدا اه يعني انا بقالي 25 سنه هرمونات بشتغل لكن جهاز ما انا ممكن- ما اعرفش آه.
يعني جاز الهرمونات في هرمون، آه.
الدم يعني آه، بس آه.
ما بتنزلش على القولون وتتعب القولون صحيح.
لكن في علاقه بين الغده وبين القولون مفيش القولون، فصال نعم، نعم.
لو الغده نشاطها زايد ممكن تؤدي الى زياده حركه القولون وتلاقي المريض دايما عنده نوع من الاسهال وياكل كميه كبيره جدا ويخس اما المريض اللي عنده بطء في نشاط الغده ممكن تلاقي عنده انتفاخات وغازات وشهيته الاكل قليله ويتخن والكلام ده فما فيش شك في علاقه كبيره جدا بين الغده وبين القولون هو بيشتكي من عسر الهضم لكن لو آه، لجأ لطبيب بطنه اه آه، طبعا او متخصص في لكن الغدد، هو يعني في ن- في نصايح بالنسبه للناس اللي هي عندها عسر هضم بقول لهم دايما دايما يعني يمضغوا الاكل كويس ودي حقيقه سنه من السنن المنسيه يمضغوا الاكل كويس جدا وبعد ما يمضغوا الاكل الاكل يتسوى كويس على النار لان ده هيبقى ايه ونختار الاكلات اللي ما بتعملش عسره طيب آه، دكتور يعني للأسف وقت الحلقة انتهى مفيش معانا غير دقيقة يمكن معانا عدد من الاتصالات آه، أخونا محمد من اسكندرية أم ياسمين من اسكندرية أخت رحاب من القاهرة الأخ يحيى من القاهرة إن شاء الله إجاباتهم آه، تعرض في على شريط ال SMS إن شاء الله الدكتور هيجاوبها وهنعرضها بعد الحلقة يعني طبعا آه، وقت آه، خطبة فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله ما نقدرش نطول أكتر من كده يا دكتور آه، دكتور مجاهد آه، يعني إيه حضرتك قلت نصائح طيبة جدا مهمة جدا لو تسمح لي أنا أعيدها مرة أخرى آه، يعني بالنسبة للسحور تأخير السحور الالتزام بالسحور الأكل المتزن في السحور آه، النشويات والألياف وتقليل الزيوت الفاكهة في السحور طبق السلطة في السحور الاهتمام بشرب السوائل آه، الدورات الرمضانية طبعا آه، يا ريت تكون بعد الفطار ما تبقاش قبل الفطار آه، موضوع مريض السكر من النوع الأول يفطر إذا كان بياخد أكتر من حقنتين تمام كده يا دكتور آه، ان شاء الله دي خلاصه هذه الحلقه ان شاء الله آه، مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في هذا اللقاء ان نتقدم بخلص الشكر لفضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه المنصوره شكرا يا دكتور جزاكم الله خير شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا شكرا وشكرا لكم مشاهدي الكرام نلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بنى